أهلا بيكم في حلقة جديدة من شاهد عيان الله لا يترك نفسه بلا شاهد في أي مكان وهو اختار ناس كتير عشان يكونوا أنبياء ويوصلوا كلمته لكل بني آدم الأنبياء دول عملوا دور مهم لإرشاد الناس لعبادة ربنا في العصور المختلفة السلسلة بتاعتنا دي بتحكي لنا عن خمسة من الأنبياء الأوائل خلونا نسمع دلوقتي قصة صموئيل وصموئيل ده كان قاضي وكاهن ونبي
أهلا بيكم اسمي ناثان أنا واحد من أنبياء الرب صمويل كان عمره سنتين لما أمه حنة أخدته على خيمة الاجتماع وبلغت عالي الكاهن إنها نضرته لخدمة الرب بالمناسبة الكاهن هو الشخص اللي بيبقى مسؤول عن تقديم الذبايح والقرابين بالنيابة عن الشعب كله السؤال المهم هنا ايه اللي يخلي ام تتنازل عن ابنها بالشكل ده بس السؤال الاهم بقى ايه اللي يخلي الكاهن يقبل الطفل الاجابه هي المدخل لقصه جميله ومؤثره حنه ربنا ما كانش بيرزقها بولاد عشان كده ندرت ان لو ربنا اداها ولد هتوهبه للخدمه وهي بتصلي في خيمه الاجتماع عالي الكاهن شافها وكانت شفايفها بتتحرك بس هو مش سامع صوتها فافتكرها سكرانة وراح زعق وقال لها ازاي تيجي خيمة الاجتماع وانت بالحالة دي بس هي شرحت له ظروفها وده خلاه يتعاطف معاها فكان من الطبيعي لما جابت له الطفل وعمره سنتين انه يقبله ويخليه يتربى مع ولديه حفني وفنحاس بس يا ترى وجود صمويل مع عالي من وهو صغير كده حاجة كويسة ولا لأ؟ هسيب حضراتكم تحكموا على ده بنفسكم
ايوه العيش العيش فوق اتفضل بقول لك يا فنحاس تراهني أراهنك على إيه يا حفني على اننا هنرجع البيت الظهريه نلاقي ابوك لسه نايم يا سلام ما انت اكيد هتكسب عشان ابوك على طول نايم
معاك حق طب بص تيجي نتراهن على ان آه، صمويل هيعمل حاجه غلط وابوك هيزعق له انت بتهزر صمويل عمره ما غلط وعمر ابوك ما يتضايق منه طيب خلاص انت اللي قال ليه يبقى انت اللي هتكسب لو راهنتني ماشي الرهان على ايه آه لو لو انا كسبت تعمل انت الخدمه كلها النهارده ولو انت كسبت اشيل انا الخدمه ناوي على ايه يا حفني انت مخبي عليا حاجه اه خلص هتراهن ولا لا صمويل يغلط ويتهزق حاجه تستحق الفرجه لو حصلت ولو ما حصلتش انا الكسبان موافق طيب تعالى معايا بقى عشان تتفرج وتتعلم من اخوك الكبير
وديته فين يا صمويل؟
آه، حطيته هنا جنب مدخل الخيمة زي ما بعمل دايما اديك شايف مفيش حاجة هنا يبقى راح فين؟
في إيه يا والدي بس ايه المشكله دلوقتي مع تقديم الذبيحة في خيمة الاجتماع ومش لاقي لبس الكهنوت بتاع الخدمة هو لبس الكهنوت فين يا صمويل م- مش عارف أنا فردته بإيدي هنا جنب باب الخيمة بالليل قبل ما أنام زي ما بعمل كل يوم ولما رحت أجيبه ما لقيتهوش يعني هيكون راح فين عندك فكره يا حفني انا ابدا أه بقول يا صمويل انت دورت عليه مكان ما بتنام لا ما دورتش بس إيه اللي هيوديه هناك آه ايوه صحيح آه، هيبقى هناك ليه بس بيتهيألي الاحسن برضو نبص عليه آه، مين عارف
احنا كده بنضيع وقت ايه اللي هيخلي بس لبس الكهنوت بتاعي يجي عند فرشة صمويل أنا مش شايفه موجود هنا امال ايه اللي تحت فرشتك ده يا صمويل ها ده لبس الكهنوت بتاعي تحت فرشتك يا صمويل اهو اهدى يا صمويل بتسرق يا ابني بتسرق بقيت حرامي يا صمويل ها بقيت حرامي يا صمويل بتسرق لبس الكهنوت بتاع الكاهن يا صمويل هي دي تربيتي خلاص، فيك خلاص يا ابني.
وليد، خلاص.
هي دي تربيتي فيك ايه ده بس يا والدي آه انا متاكد ان صمويل عنده سبب آه، مهم يعني يخليه يعمل العمله السودة دي صدقني انا ما عملتش حاجه سبب اخص عليك اخص خلاص خلاص خلاص الوقت بيعدي يا والدي والخدمه ما ينفعش تستنى الروبه هو معاك اتفضل معاك حق يا ابني انا رايح اهو اخص عليك اخص
يا ريتك بقى تكون فهمت الدرس يا صمويل ها بس صدقني انا ما خدتش حاجه صدقوني ما خدتش حاجه مش مهم خليك بس فاكر اللي حصل ده كويس فاهم يلا بينا يا حفني يلا يلا زمان ناس كتير واقفين بالمواشي اللي هتتقدم دبايح ولازم نلحق ناخد نصيبنا منها ولا ايه
لما قابلت صمويل بعد الحكاية دي بكام سنة قدرت أفهم ليه حفني وفنحاس كان أهم حاجة بالنسبة لهم الذبايح اللي كانت الناس بتقدمها عشان كان بمجرد ذبح الحيوان أيا كان وأثناء ما الكاهن بيصلي للي قدمه وبيعرض على الرب طلباته كانوا بيروحوا ويقولوا لصاحب التقدمة إنهم مش هياخدوا اللحمة مستوية ولازم ياخدوا نصيبهم لحمة نية رغم ان ربنا وصى انهم ياخدوا اللحمه مستويه وبعدين يلموا اللحمه دي ويطبخوها بالطريقه اللي تعجبهم الاخين كانوا طماعين قوي وكمان كانوا بلطجيه اللي ما يوافقهمش يهددوه بان الذبيحه بتاعته مش هتتقبل وساعات كانوا ياخدوا نصيب من اللحمه بالعافيه ممكن حد يسال ليه عالي الكاهن ما كانش بيوقف ولاده الاشرار دول عند حدهم طبعا الإجابة السهلة هي إنه ما كانش يعرف اللي بيعمله ولاده بس الحقيقة لا هو كان عارف كويس هما بيعملوا إيه وكل اللي كان بيعمله إنه بيوبخهم على عمايلهم صحيح هو ما كانش بيحب اللي هما بيعملوه لكن في نفس الوقت ما عملش حاجة علشان يوقفهم عند حدهم هو ده البيت اللي اتربى فيه صمويل أخين أكبر منه في السن بيستهزأوا بالمقدسات وأب مش قادر يسيطر عليهم على أي حال صمويل كبر وبقى شاب صالح في عين الناس وعين الرب وبعد فترة عالي الكاهن مات وولاده كمان ماتوا وبقى صمويل هو قائد الشعب ولما الأعداء استولوا على تابوت العهد التابوت اللي شعب بني إسرائيل بيقدسه صمويل هو اللي رجعه ولما شعب ربنا بعد عن طريق الحق صمويل هو اللي فكرهم بعهدهم مع ربنا وكان بيسافر من مدينة لمدينة علشان يثبت الإيمان ويصحح المفاهيم الغلط اللي عند الناس وفي كل مكان سافر ليه كان بيكسب محبة واحترام شعب ربنا ولحد ما مات كان هو القاضي اللي بيحكم بينهم ولما جه الوقت اللي لازم يدي فيه المسؤولية لولاده الاتنين حصلت حاجة ما كانش متوقعها
نقدر نتكلم معاك شوية يا صمويل
أهلا يا حسين اتفضل يا حيفر أنا تحت أمركم أنا وحيفر انتوا إيه؟ اتكلم اتكلم احنا أصحاب أنا قصدي إحنا آه، عسائيل عاوز يقولك إننا جايين نتكلم عن ولادك ولادي أيوه مالهم؟
آه، حد طلب مننا إن آه، جايين نكلمك عن ولادك الاتنين ولادي الاتنين مالهم؟
آه في ناس بعتونا علشان ممكن تقولوا لي على طول مين اللي بعتكم؟ وعاوزين تبلغوني إيه؟
صمويل أنت عارف إننا أكبر ناس في المدينة ويعني سمعنا إشاعات بتقول إنك ناوي تخلي ولادك يبقوا القضاة مكانك أيوة طبعا انتوا كبار ومقامكم محفوظ انتوا عاوزين تقولوا إيه بخصوص الموضوع ده؟
عاوزين نقولك إن ولادك مش زيك يعني مش ماشيين في طريق ربنا إحنا مش قصدنا ندينهم إحنا بس آه، إحنا بس قصدنا نقول إنهم مش مناسبين لمنصب مهم زي منصب القاضي اللي بيحكم بين الناس يعني هي الحكاية كده؟
صمويل أرجوك تفهمنا أنت عارف كويس مكانتك الكبيرة عندنا أيوة طبعا وإحنا ما قصدناش أبدا كان نفسنا نقولك إننا معاك في القرار ده بس بس ما آه، نقدرش انت كبرت في السن وولادك ولادك ماشيين في سكة غير سكتك ايه اللي انتوا عاوزينه مني بالظبط احنا عاوزين عاوزينك تعين لنا ملك يبقى مسؤول عننا ويحكمنا زي بقية البلاد
سيبوني دلوقتي بس يا صموئيل احنا لو سمحتوا لو سمحتوا سيبوني لوحدي طيب بس هترد علينا امتى هرد عليكم لما يكون عندي رد بس حيفر بيتهيالي الأحسن نمشي دلوقتي طب هنقول إيه للناس؟
يلا يا حيفر يلا بعدين بعدين
ها طمني يا عسايل عملت ايه مع صمويل كل خير يا بركاه وصلته الرسالة كويس قوي ورده كان ايه قال هيرد علينا بعد شوية شويه عشان ايه شويه الموضوع بسيط هيعين لنا ملك ولا لا هو قال انه الحقيقة هو مشانا من غير ما يدينا أي رد بس الوضع مش هينفع كده انتوا قلتوا له اننا رافضين ان ولاده يتولوا اي حاجه من بعده أيوة قلنا له وكان رده ايه طلب مننا نسيبه لوحده ايه بس دي حاجه مستفزه انتوا قلتوا له انكم بتتكلموا معاه بالنيابه عننا كلنا أيوة طبعا قلنا له يا سيد بركاه ممكن أقول حاجة طبعا يا عسايل اتفضل
أنا ما قلتش إنه رفض يرد علينا هو قال هرد لما يكون عندي رد وده اللي هو امتى يعني
اللي هو النهارده يا بركاه صمويل انت جيت ايوه جيت مخصوص عشان ابلغك اجابه ربنا كويس مفاجاه حلوه انك جيت انا ببقى مبسوط لما بشوفك بس يا خوفي النهارده ما تبقاش مبسوط
ده معناه انك رفضت تعين لنا ملك طلبكم ده فيه اهانه
خلينا نفكر في الموضوع بالراحه انت دلوقتي كبرت في السن ومحتاج ترتاح واحنا محتاجين لراجل قوي يحكمنا ويرعى شؤوننا من بعدك وارجوك يا ريت ما تدخلناش في تفاصيل بخصوص رفضنا لولادك ولادي مالهمش دخل بكلامنا خلاص قولي مين اللي ليه دخل ربنا انا اتكلمت مع ربنا بخصوص طلبكم
طيب وربنا قال لك ايه اكيد ما طلبش منك تعين ولادك قضاه
ربنا طلب مني اطاوعكم واعين لكم ملك
قال لك كده فعلا بس انت لسه قايل ان الطلب ده ما كنتش بتكلم عن نفسي لما تطلبوا ملك ده مش معناه انكم رافضيني ده معناه انكم مش عايزين ربنا يكون هو الملك عليكم اذا كان ربنا نفسه موافق كفايه اسمعوا كلمه ربنا الملك اللي انتوا عاوزينه لازم يكون من المؤمنين بشريعه موسى ده شرط ربنا وهو كمان بيحذركم ان تعيين الملك ده هيكون له تمن لازم هتدفعوه
صمويل حذرهم من الضرائب اللي الملك هيفرضها عليهم وإن الملك هيبقى عايز لنفسه حرس ومواكب وإنه هياخد ولادهم علشان يبقوا عساكر عنده وبناتهم هيبقوا خدم في قصره وكمان هيصادر مواشيهم وأرضهم ويخليهم عبيد عنده وإنهم في الآخر هيصرخوا لربنا ويلعنوا اليوم اللي طلبوا فيه ملك بس هم رفضوا رفضوا يسمعوا كلام صموئيل وقالوا له احنا برضو عايزين ملك زي كل البلاد فاضطر صمويل يعين لهم ملك شاب مفيش زيه اسمه شاول طويل ووسيم في كل الصفات اللي كانوا عايزينها بس للأسف حكم شاول كان محكوم عليه بالفشل من الأول علشان شخصيته وأخلاقه ما كانتش حلوة زي شكله صحيح هو أم، ابتدى حكمه بانه انتصر في اكتر من معركه بس بعد كده بنى عليه الغرور والاحساس بالعظمه وما بقاش يسمع لصوت الناس ولا شكاوي الغلابه وانفرد لوحده بكل القرارات وبقت كل افعاله بعيده عن طاعه ربنا وكانت النتيجه ان ربنا رفض شاول كملك وزي ما احنا عارفين صمويل كان رافض حكاية تعيين ملك دي من الأول لأنه صعب عليه إن الشعب يرفض إن ربنا يكون هو ملكهم الوحيد ومع كده لما تعين شاوي الملك صمويل بقى مستشار مخلص ليه وكان بيعمل كل اللي يقدر عليه علشان شاول ينجح كملك ولما ربنا رفض شاول كملك وطلب تعيين ملك غيره صمويل حزن عليه وما فرحش لفشله صمويل رجع بيته وهو حزين ومهموم ربنا رفض شاول بس ما رفضش صمويل علشان كده ربنا كلم صمويل وقال له قوم وروح على بيت لحم لأني اخترت واحد من ولاد يسى هيبقى هو الملك
هات رغيفي انا مش عارف اوصف لك فرحتي بزيارتك دي وموافقتك انك تتعشى معانا يا صمويل
أنا اللي متشكر على الاستقبال الجميل ده يا ياسر أنا جيت بيت لحم علشان أقدم ذبيحة لربنا هم ولادك هيتعشوا معانا اكيد بيتهيألي انت ما شفتش ولا حد منهم من ساعة من ساعة آخر مرة كنت هنا يعني من عشر سنين تقريبا لا 15 سنة يا صمويل والغريبة ان شكلك زي ما هو تعالى تعالى اقعد هنا عشان تبقى في النص وكلنا قاعدين حواليك
أثناء العشاء كان صمويل متابع أكبر واحد في ولاد يسى وعلى آخر العشاء كان بدأ يقتنع إن هو ده اللي كان ربنا يقصده علشان يبقى الملك وقال في نفسه أكيد هو ده عنده هيبة ونعمة ربنا باينة عليه فربنا كلم صمويل وقال له ما تبصش لشكله وطوله الناس بتبص للشكل من بره لكن أنا ببص للقلب ده خلى صمويل يبص لأخوه اللي أصغر منه بس ربنا قال له إنه مش ده وفضل كل ما يفكر في واحد من الولاد ربنا يقول له إنه مش ده اللي أنا بقصده وبعد ما حصل ده مع السبع ولاد اللي قاعدين على الأكل بدأ صمويل يحتار
تعرف يا ياسة كل ما أبص لولادك اللي زي الورد دول قلبي بيفرح عشان النعمة اللي ربنا اداها لك تعيش تعيش يا صمويل الحقيقة ان ربنا اكرمني بالولاد دول هم دول بس كل الأولاد اللي عندك
بس انت بتتكلم زي ما اكون راجل غلبان ما عندوش غير ولد ولا اتنين بس انت معذور عشان بقالك 15 سنة ما زرتناش وما شفتش ابني التامن
أ- أيوة كده فهمتني عندك ابن تاني
اسمه داوود وهو دلوقتي في الغيط بيرعى الغنم بتاعتنا
هايل هايل أ- أ- ابعت حد ينده له أنا مش هقدم الذبيحة غير لما أشوفه
يسا بعد جاب داوود ولما جه عرقان ومرتبك يسا قعده قدام صمويل اللي قام من مكانه وحضن داوود والدموع في عينيه وبدون أي مقدمات طلع إزازة صغيرة فيها زيت وصبه على راس داوود
أنا بشكرك يا إلهي القدير على كرمك معايا لأنك خلتني أشوف بعيني مسيح الرب
وبقى داوود هو الملك وبعد كده صمويل كبر قوي في السن وودع الدنيا بسلام وربنا اختار ناس تانيين علشان يكونوا أنبياء بس هيفضل صمويل ليه مكانة خاصة علشان إيمانه وطاعته وخدمته المخلصة لربنا ولأنه كان الشخص الوحيد اللي ربنا حمله أمانة إنه يكون قاضي وكاهن ونبي
ودلوقتي
ربنا بيرسل لينا دعوة يا ريت كلنا نستجيب ليها صمويل عرف من وهو طفل إن ربنا بيحبه وإن عنده خطة لحياته واستجاب صمويل لدعوة ربنا بطاعة وإيمان وزي صمويل أنت وأنا ربنا بيقدم لنا نفس الحب وعندنا فرصة كبيرة إننا نستجيب بطاعة وإيمان ربنا هو اللي خلقنا إحنا لينا مكانة كبيرة عنده ربنا بيحبنا حب ملوش نهاية ربنا كمان قال عن إبراهيم إنه صديقه إبراهيم خليلي في سفر إشعياء وأصحاح 41 وعدد 8 وكان بيكلم موسى كأنه صديقه ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه سفر الخروج وأصحاح 33 وعدد 11 ربنا صديق لينا نقدر نكلمه كأنه صديقنا بس في نفس الوقت الكتاب المقدس بيقول إن كل بني آدم خطاة إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله رسالة روميا وأصحاح 3 وعدد 23 الله مقدس وده معناه انه بعيد عن الخطيه وكمان ما بيحبهاش انا وانت بعيد عن ربنا بسبب الخطيه ورغم اننا خطاه بس برضه ربنا بيحبنا وعشان ربنا بيحبنا قوي عمل لنا وسيله من خلالها ممكن تتغفر خطيتنا وترجع علاقتنا معاه انا هدعي دعاء من قلبي طلبه قصيره اسمع الدعاء معايا وبعد كده يا ريتك تردده ورايا إلهي القدير أنا عارف إني خاطئ أرجوك سامحني يا رب على خطيتي أشكرك إنك بتحبني رغم كل الخطايا اللي أنا بعملها أشكرك يا رب إنك عملت لنا وسيلة تغفر بيها خطيتنا أرجوك يا رب تساعدني إني أعرف أكتر عن الوسيلة دي
يلي مش لاقي لحياتك أي معنى أيوة عايش بس عيشة بطعم موت كل ما تفوق من جراحك تلقى طعنة والصراخ مكتوم في قلبك ماله صوت يلي مش لاقي لحياتك أي معنى أيوة عايش بس عيشة بطعم موت اللي مدفون من جراحك تلقى طعنة والصراخ مكتوم في قلبك ماله صوت والألم باين عليك والندم مالي عينيك الألم باين عليك والندم مالي عينيك قوم تعالى للي حبك قوم تعالى للمسيح يلي مش لاقي لحياتك أي معنى أيوة عايش بس عيشة بطعم موت كل ما تفوق من جراحك تلقى طعنة والصراخ مكتوم في قلبك ماله صوت والألم باين عليك والندم مالي عينيك الألم باين عليك والندم مالي عينيك قوم تعالى للي حبك قوم تعالى للمسيح
بص للي
يقدم حياته عشان تعيش دي الحياة من غير إلهك ما تساويش صدقني ما تساويش اللي مش لاقي لحياتك أي معنى أيوة عايش بس عيش الطعم موت كل ما تفوق من جراحك تلقى طعنة والصراخ مكتوم في قلبك ماله صوت والألم باين عليه والندم مالي عينيه الألم باين عليك والندم مالي عينيك قوم تعالى للي حبك قوم تعالى للمسيح
ودلوقتي يا ريتك تكرر ورايا الدعاء بصوت عالي خليها صلة بينك وبين ربك خلي الكلام ده بجد يخرج من قلبك إلهي القدير أنا عارف إني خاطئ أرجوك يا رب تسامحني على كل خطية أنا عملتها أشكرك إنك بتحبني رغم كل الخطايا اللي أنا بعملها أشكرك إنك عملت لنا وسيلة تغفر بيها خطيتنا أرجوك يا رب تساعدني إني أعرف أكتر عن الوسيلة دي آمين أنا بشكر كل اللي ردد معايا الدعاء النهاردة وفي الحلقة الجاية هنتعلم حاجات أكتر عن الوسيلة اللي ربنا عملها عشان يغفر لينا بيها خطيتنا آمين